يعملون بأوش إمه جود واي بأوش إمه جود واي مأكولات الصباح نيك ومن دا هندوي نيك ومن دا هندوي هذه هي مأكولات الصباح أطعمة الصباح ماينا نيك ومن دا هندوي ماينا نيك ومن دا هندوي فول مدمس بزيت وليمون فالبتانس هنا هيلاموني فالبتانس هنا هيلاموني كاسمه فالبتانس هنا هي كورتيموس فالبتانس هنا هي كورتيموس وسلطة خضار أو سلطة طحينة نم سلطة ودي يا سلطة نوكيا نم سلطة ودي يا سلطة نوكيا ومخللات وبالأكثر الزيتون الأخضر نم هم بطمح إن هو ده بجايت أتواد وود نم هم بطمح إن هو ده بجايت أتواد وود انت سوب مرة أخرى فول مدمس بزيت وليمون سلطة خضار أو سلطة طحينة ومخللات وبالأكثر الزيتون الأخضر فالكتانس هنا هي ليموني نم سلطة ودي يا سلطة نوكيا نم هم بطمح إن هو ده بجايت أتواد وود فالكتانس هنا هي ليموني نم سلطة ودي يا سلطة نوكيا نم هم بطمح إن هو ده بجايت أتواد وود لموني يا كورتيموس فالكتانس هنا هي كورتيموس نم سلطة وري يا سلطة نوكيا نم هنبك ملح إن هو ده بجايت أتوات وورد بيض بجبنة ساوهي هي حلوم ساوهي هي حلوم بيض مسلوق أو بيضات مسلوقين هن ساوهي أو لخام هن ساوهي أو لخام بيضات نصف سلب بيض نصف سلب هن ساوهي أو وين فش لخام هنساوه او اين فصل خام بيض مقلي هنساوه او جاج هنساوه او جاج بيض مقلي بسمن هنساوه او جاج هيكاني هنساوه او جاج هيكاني بيض مقلي بسمن كسمت هنساوه او جاج هي وكاني هنساوه او جاج هي وكاني بيض مقلي بالسمن هنساوي عجاج هيبي كاني هنساوي عجاج هيبي كاني بيض مقلي مش متقلب مش مخلط مش مدرب هنساوي عجاج ان قطوخ هنساوي عجاج ان قطوخ بيض مقلي مدرب مخلط هنساوي عجاج او تخطوخ هنساوي عجاج او تخطوخ بيض مقلي قرص بسمن هنساوه عوجاج وأكروج هي وكاني هنساوه عوجاج وأكروج هي وكاني كسمت هنساوه عوجاج وأكلوج هي وكاني هنساوه عوجاج وأكلوج هي وكاني بيض مشوي هنساوه أو جاب جوف هنساوه أو جاب جوف بيض مشوي في الفرن هنساوه أو جاب جوف خان بفرنس هنساوي او جبجوف خمبي فرنس كبدة محمرة او وفاجي افجاج او وفاجي افجاج وفاجي كبدة وتاخد اداة الافراد او النكرة اللي هي الاو في الاول او وفاجي وفاجي على بعضها الكلمة من غير اداة تعريف ولا حاجة يدخل لها او تنكير يدخل لها او قبلها تبقى او وفاجي كبدة محمرة وفاجي أفجاج وفاجي أفجاج كبد محمرة بسم هان وفاجي أوجاج هي أكاني هان وفاجي أوجاج هي أكاني جبنة رومي وحلوم الروماوس وحلوم الروماوس جبنة بلدي وحلوم الشلول وحلوم الشلول جبنة بيضة وحلوم وبش وحلوم وبش كسمت وحلومة في وقش وحلومة في وقش جبنا ملحة وحلومة في ملح وحلومة في ملح جبنا مش ملحة خالص مش حل مش ملحة جدا وحلومة في ملحة مشروقان وحلومة ملحة مشروقان جبنا ملحة باعتدال وحلومة ملح خنوشي وحلومة ملح خنوشي جبنة مش ملحة وحلوم ملح آن وحلوم ملح آن جبنة عدمة أو عدبة وحلوم فلوف وحلوم فلوف جبنة بدون ملح وحلوم أطهمو وحلوم أطهمو جبنة بيضة ملحة وحلوم أفوكش أفملح وحلوم أفوكش أفملح جبنة بيضة عدمة عدبة وحلوم أفوكش أفلاف وحلوم أفوكش أفلاف جبنة دسمة وحلوم أفكان يعود وحلوم أفكان يعود جبنة دوبل كريم يعني دسمة مضاعفا وحلوم أفكان يعود أفكاب وحلوم أفكان يعود أفكاب جبنة طازة اللي بيقولوا عليها جبنة خضراء أو نية والكلمة في القبطي أفود وود يعني طازة أو خضراء أو نية ليها الثلاث معاني زي ما بنقول على الجبنة في العربي جبنة طازة جبنة خضراء جبنة نية وحلومة فود وحلومة فود جبنة طرية وحلومة فلاك وحلومة فلاك جبنة ناشفة وحلومة بشواو وحلومة بشواو يا وحلومة بشاو وحلومة بشاو جبنة قديمة وحلوم من أباص وحلوم من أباص زبدة شالي شالي مربى بسوطة بسوطة زبدة بمربى شالي هي بسوطة شالي هي بسوطة زبادي لبن حامض أرودي أفهمش أرودي أفهمش زبادي ياغورت جاورتي جاورتي أو جاورتي جاورتي اللي هي ياغورت قشطة أنتوغالا أنتوغالا تسمت أفروغالا أفروغالا عسل أبيض أويو أفوابش أويو أفوابش عسل اسود او افكام او افكام شهد ناني ناني كسمت جول جول قشطة بعسل ابيض انتورالا هي اويو افوابش انتورالا هي اويو افوابش قشطة بشهد انتورالا هي ناني أنتوغالا هيلاني قشطة بشهد كسمت أنتوغالا هيجول أنتوغالا هيجول قشطة يعني أنتوغالا أو أفروغالا طب قشطة بعسل أبيض أفروغالا هي أوي وأفوابش أفروغالا هي أوي وأفوابش قشطة بشهد أفروغالا هيلاني أفروغالا هيماني كاسمه أفروغالا هيجول أفروغالا هيجول عسل اسود بطحينة أو أفكام هينوكيا أو أفكام هينوكيا حلاوة طحينية هلاج النوكيا هلاج النوكيا زيتون اسود جاي تفكام جاي تفكام سندوتشات فول هنأيكا وماهم فال هنأيكا وماهم فال سندوتشات فلافل هنأيكا وماهم فلافل هنأيكا وماهم فلافل سندوتشات فول وفلافل هنأيكا وماهم فال نم فلافل هنأيكا وماهم فال نم فلافل سندوتش فول وأيكا في ماهم فال وأيكا في ماهم فال سندوتش فلافل وأيكف معهم فلافل وأيكف معهم فلافل سندويتش قشطة وأيكف معهم أنتوغالا وأيكف معهم أنتوغالا تسمت وأيكف معهم أفروغالا وأيكف معهم أفروغالا سندويتش بيض بجبنة وأيكف معهم ساوهي هي حلوم وأيكف معهم ساوهي هي حلوم سندويتش زبدة بمربى وقيكة ماهن شالي هي بسيطة وقيكة ماهن شالي هي بسيطة ساندويتش كبدة محمرة وقيكة ماهن أوفاجي أفجاج وقيكة ماهن أوفاجي أفجاج طبق من ويناج ان ويناج ان رز بلبن أرز هي أرودي أرز هي أرودي دقيق رز بلبن يعني مهلبية رز نايتن أرز هي أرودي نايتن أرز هي أرودي نشا بلبن مهلبية نشا أميل هي أرودي أميل هي أرودي شعرية بلبن فيداس هي أرودي فيداس هي أرودي كنافة بلبن كنفيتا هي أرودي كنفيتا هي أرودي كورن فليكس بلبن سو ونشيف هي أرودي سو ونشيف هي أرودي طحين شوفان بلبن كويكر أوتس بلبن نايتون بروني هي أرودي نايتون بروني هي أرودي قمح مسلوق بليلة قمح سوى فلاخام سوى فلاخام قمح مسلوق بلبن بليلة قمح بلبن سوى فلاخام هي أرودي سوى فلاخام هي أرودي حمص مسلوق بليلة حمص أرشيش فلاخام أرشيش فلاخام انكسوب طبق رز بلبن ويناج أرس هي أرودي ويناج أرس هي أرودي طبق دقيق رز بلبن مهلبية رز بلبن ويناج النايتن أرس هي أرودي ويناج النايتن أرس هي أرودي طبق نشا بلبن ويناج أميل هي أرودي ويناج أميل هي أرودي طبق شعرية بلبن ويناج فيدس هي أرودي ويناج فيدس هي أرودي طبق كنافة بلبن ويناجم كنفيتا هي أرودي ويناجم كنفيتا هي أرودي طبق كورن فليكس بلبن ويناجم سو ونشيف هي أرودي ويناجم سو ونشيف هي أرودي طبق طحين شوفان بلبن ويناجم نايتن بروني هي أرودي ويناجم نايتن بروني هي أرودي طبق قمح مسلوق بليلة قمح وناجن سوى أفلاخام وناجن سوى أفلاخام طبق قمح مسلوق بلبن بليلة قمح بلبن وناجن سوى أفلاخام هي أرودي وناجن سوى أفلاخام هي أرودي طبق حمص مسلوق وناجن أرشيش أفلاخام وناجن أرشيش أفلاخام لقمة القاضي belong in the beloved have belong in the beloved have yeah belong in the beloved have belong in the beloved have yeah belong me in the beloved have belong me in the beloved have yeah dilakma in the beloved have dilakma in the beloved have أقراص فطير فطير يعني بدون خمير هنجول ان اتكوب اتكوب يعني بدون خمير كوب خمير اتكوب بدون خمير اقراص فطير هنجول ان اتكوب هنجول يا هنجول هنجول يا هنجول اقراص فطير هنجول ان اتكوب هنجول ان اتكوب يا هنجول ان اتكوب هنجول ان اتكوب اقراص فطير بسكر هنجولن أتكوب هي سكر هنجولن أتكوب هي سكر يا هنجولن أتكوب هي سكر هنجولن أتكوب هي سكر أقراص فطير مقلية بزيت هنجولن أتكوب أو جاج خلقناه هنجولن أتكوب أو جاج خلقناه أقراص فطير مدهونة بزيت هنجولن أتكوب أو تسخن أنا هنجولن أتكوب أو تسخن أنا هنجول يا هنجول بقسماطة وبكسي ماضي وبكسي ماضي بسكوتة وبسكوتة وبسكوتة كيكة كعكة وكاكة وكعكة قطعة كيك وكوهن كعكة وكوهن كعكة قطعة كيك صغيرة وكوجن كوهن كعكة وكوجن كوهن كعكة قطعة كيك كبيرة ونجدن كوهن كعكة ونجدن كوهن كعكة الدرس الثاني والعشرون بيقوش اما جود سناو بيقوش اما جود سناو الفراش بفراش بفراش الفراش بفراش بفراش السرير بشلوج بشلوج السرير الحديد بشلوج موانيبي بشلوج موانيبي السرير الخشب بشلوج شاه بشلوج شاه المرقد مكان النوم او الرقاد بما ننكت بما ننكت المضجع اللي هي الكوشة المضجع دي شايري دي شايري دي شايري ليها اربع معاني المضجع او المساكنة او المحلة او الحظيرة يعني المكان اللي ينام فيه الانسان او اللي ينام فيه الحيوان ايضا المضجع دي شايري دي شايري المساكنة دي شايري دي شايري المحلة دي شايري دي شايري الحظيرة دي شايري دي شايري السرير او الدكة السرير اللي ينفع دكة وسرير في وقت واحد بلال بلال المرتبة بيستروما بيستروما اي الفرش او المرتبة ادابي فرش ادابي فرش المرتبة اي الفرش او المرتبة بستروما ادابي فرش بستروما ادابي فرش المرتبة الاسفنج بفرشن سبونجس بفرشن سبونجس المرتبة القطن بفرشن بامبكس بفرشن بامبكس كاسمت بفرشن كونديون بفرشن كونديون المخدة بالشوط بالشوط بالشوط يا بالشوط المخدة كسمت الوسادة يعني بمرام بمرام يا بمرام بمرام يا بأمرام بأمرام المخدات نيشودي نيشودي كسمت نيشوت نيشوت مخدتين الشوت سناو الشوت سناو كسمت امرام سناو امرام سناو المخدة الاسفنج بالشوت سبونجس بالشوت سبونجس المخدة القط بالشوت بامبكس بالشوت بامبكس كسمت بالشوت كونديون بالشوت كونديون المخدة الريش بالشوت ماهي بالشوط الماهي أرطية السرير أو ملايات السرير نهواصن ده بشلوج نهواصن ده بشلوج ملاية السرير غطى السرير بهواصن ده بشلوج بهواصن ده بشلوج كيس المخدة بيكايهن ده بالشوط بيكايهن ده بالشوط كسمت بيكايهن ده بمرام بيكايهن ده بمرام أكياس المخدات نيكاي هنداني شودي نيكاي هنداني شودي كسمت نيكاي هنداني شوت نيكاي هنداني شوت كسمت نيكاي هنداني مرام نيكاي هنداني مرام اللحاف بي بابلوما بي بابلوما بابلوما بي بابلوما في كلمة تانية دي دبلويس دي دبلويس الكلمة دي وردت في السلم البحيري بمعنى اللحاف وردت في الصعيدي السلم الصعيدي اللي مطبوع صفحة 37 بمعنى لحاف ولكن الكلمة في اليوناني معناها ثوب من طبقتين نوع من الثوب له طبقتين زي ما احنا دلوقتي الجاكيتة ليها بطانة آه وكذلك كلمة لحاف في اللغة العربية معناها ثوب يلتحف به يعني مش معناها الغطاء المعروف لينا اسمه اللحاف لكن ثوب ايضا عشان خاطر كده في الاغلب كلمة اللحاف اللي وردت في السلم دي دي بلايس يقصد بيها ثوب من طبقتين فبلاش نستخدمها بمعنى اللحاف اللي بنتغطى بيه في ساعة النوم ونستخدم أحسن بيبابلوما بيبابلوما يعني اللحاف بيبابلوما البطانية بيأفابلوما بيأفابلوما عشان ما تنساش بيبابلوما فيها اتنين ب بابلوما اللحاف له طبقتين فيها اتنين ب عشان ما تنساش أما البطانية أفابلوما اللحاف بيبابلوما بيبابلوما البطانية بيأفابلوما بيأفابلوما أي أداة آه، البطانية اللي هي لها ك- مثلا كلمة الغطاء الصوف أو الفراش الصوف بفراش صرد بفراش صرد آه، أو الغطاء الصوف بهبس صرد بهبس صرد يبقى البطانية لها ثلاث كلمات بيعتبلومة أداة بفراش صرد أداة بهبس صرد بيعتبلومة أداة بفراش صرد أداة بهبس صرد الكوبرتا دي كوبرتا دي كوبرتا يا دي كوارتا دي كوارتا الناموسية شبكة الناموس بشنانشو الماس بشنانشو الماس أعمدة السرير نستيلوس اندابش لوج نستيلوس اندابش لوج أعمدة السرير أو قوائم السرير نستيلوس اندابش لوج نستيلوس اندابش لوج الملة بتاعت السرير اللي هو مكان النوم بتاع السرير أو المرقد بتاع السرير بمنانكت اندابش لوج بمنانكت اندابش لوج خشب السرير بيشاء اندابش لوج بيشاء اندابش لوج الدرس الثالث والعشرون بيوش ماه جود شمت بيوش ماه جود شمت رتب السرير صدم بشلاج صدم بشلاج رتب السرير جهز السرير وضب السرير صدم بشلاج صدم بشلاج افرش السرير فرشم بشلاج فرشم بشلاج افرش الفراش فرشم بفراش فرشم بفراش كيس المخدة وسخ بيكويهن ده بالشوط أفات ياهو بيكويهن ده بالشوط أفات ياهو أت ياهو معناها غير مغسول ياهو مغسول أت ياهو غير مغسول أفات ياهو هو غير مغسول كيس المخدة وسخ بيكويهن ده بالشوط أفات ياهو بيكويهن ده بالشوط أفات ياهو غير إياه شد الموف شد الموف غير إياه كسمت شبد الموف شبد الموف غيره بدله شبتف شبتف غير كيس المخدة الوسخ شد بيكايهن ده بالشوط أدات ياهو يعني غير المغسول شد بيكايهن ده بالشوط أدات ياهو غير كيس المخدة الوسخ كسمت شبد بيكايهن ده بالشوط أدات ياهو شبد بيكايهن ده بالشوط أدات ياهو كسمت شد بيكوهن ده بالشوط أدات ياهو شد بيكوهن ده بالشوط أدات ياهو شد الصورة الكاملة يبقى شد البيكويه لكن شد الصورة المركبة يبقى شد بيكويه من غير ام او ان غير اياه شد الموف شد الموف غيره شبتف شبتف افرش ملاية السرير فرشم بهواس اندابش لوج فرشم بهواس اندابش لوج كسمت فرش بهواس اندابش لوج فرش بهواس اندابش لوج يبقى فرش الصورة الكاملة فرش ام بهواس لكن فرش الصورة المركبة فرش بهواس افرش اياه فرش الموف فرش الموف افرشه فرشف فرشف افرش البطانية فرشم بيها فبلومة فرشم بيها فبلومة كسمت فرشم بفراش صرد فرشم بفراش صرد كسمت فرشم بهبس صرد فرشم بهبس صرد افرش اللحاف فوق البطانية فرشم بيه ببلومة سبشوين بيها فبلومة فرشم بيه ببلومة سبشوين بيها فبلومة افرش البطانية تحت اللحاف فرشم بيها فبلومة صخراين بيه ببلومة فرشم بيها فبلومة صخرائم بي ببلومة كاسمك فرشم بيها فبلومة صبسات بي ببلومة فرشم بيها فبلومة صبسات بي ببلومة طب اللحاف كولن بي ببلومة كولن بي ببلومة كاسمك كال بي ببلومة كال بي ببلومة يبقى كل الصورة الكاملة وكال الصورة المركبة طبقوا كلف كلف افرش الناموسية فرش بشناش الماسة وول فرش بشناش الماسة وول يا فرش بشناش الماس فرش بشناش الماس كاسمت فاش بشناش الماسة وول فاش بشناش الماسة وول يا فاش بشناش الماس فاش بشناش الماس يبقى فرش الصورة الكاملة فرش الصورة المركبة افرشها اللي هي بشناش الماس مذكر يبقى فرشف فرشف يا فرشف اول فرشف اول اطوي الناموسية طبق الناموسية كولن بشناش الماس كولن بشناش الماس كاسمت كلب بشناش الماس كلب بشناش الماس اه اطويها اللي هي بشناش الماس اطويه يعني كلف كلف افرش الكوبرتا على السرير فرش دي كوبرتا هي جنب شلاج فرش دي كوبرتا هي جنب شلاج كسمت فرش دي كوبرتا هي جنب شلاج فرش دي كوبرتا هي جنب شلاج افرشها على السرير فرشس هي جنب شلاج فرشس هي جنب شلاج بالسيمة علشان راجع على دي كوبرتا مؤنث فرشس الدرس الرابع والعشرون بيقوش اما جود افتو بيقوش اما جود افتو رتب الفراش صدم بفراش صدم بفراش رتب الفراش صدم بفراش صدم بفراش سأرتب الفراش دينا صدم بفراش دينا صدم بفراش انت راح تعمل ايه اجنايرن او اجنايرن او انت راح تعملي ايه درايرن او درايرن او انا راح ارتب الفراش دينا صدم بفراش دينا صدم بفراش رتب فراشك صدم باك فراش صدم باك فراش رتبي فراشك صدم بفراش صدم بفراش انا هرتب فراشي دينا صدم بفراش دينا صدم بفراش بفراش فراشك بفراش فراشي انت راح تعمل ايه اكنايرن او اكنايرن او انت راح تعملي ايه درايرن او درايرن او انا راح ارتب فراشي دينا صدم بفرش دينا صدم بفرش رتب السرير صدم بشلاج صدم بشلاج انا راح ارتب السرير دينا صدم بشلاج دينا صدم بشلاج رتب سريرك صدم باكشلاج صدم باكشلاج رتبي سريرك صدم باشلاج صدم باشلاج انا راح ارتب سريري دينا صدم باشلوج دينا صدم باشلوج انت بتعمل ايه دلوقتي كيرن اودينو كيرن اودينو انت بتعملي ايه دلوقتي دايرن اودينو دايرن اودينو انا برتب سريري دي صدم باشلوج دي صدم باشلوج افرش السرير فرشن بشلوج فرشن بشلوج انا راح افرش السرير دينا فرشن بشلاج دينا فرشن بشلاج يا كسمت افرش السرير فرش بشلاج فرش بشلاج انا راح افرش السرير دينا فرش بشلاج دينا فرش بشلاج هل فرشت السرير مي فرشن بشلاج مي فرشن بشلاج هل فرشتي السرير مي على فرش بشلاج مي على فرش بشلاج لا لم افرش السرير كمن ان بفرش بشلاج كمن ان بفرش بشلاج لا لم أفرش السرير بعد أمن أم بفرش بشلاج جاء أمن أم بفرش بشلاج جاء